بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وهنا جنة الدنيا هلموا إلى جنة الدنيا جنة الدنيا مذاقات إيمانية عالية جنة الدنيا الصدق اليقين الحب الرجاء التوكل الرضا الذكر القرآن الصيام قيام الليل الصلاة السجود الدعاء المناجاة التبتل الاستعانة الطمأنينة الإخبات الخشية الرغبة التطلع إلى الجنة إدخال السرور على المسلمين حفظ العهد حسن الجوار بر الوالدين إكرام الزوجة جنة الدنيا هذه هي الجنة على الحقيقة المذاقات الإيمانية العالية والمعاني الإيمانية الطيبة والحياة مع الله في طلب رضوان الله كنا في التوكل وقد ذكرنا أنه سكون استراحة أمن سكون أمن استراحة أنس ثم ذكرنا أن من ثمرات التوكل دخول الجنة بغير حساب ولو لم يكن في التوكل إلا هذه لكفت كفاية قوي انك تدخل الجنة عارف ازاي تخرج من قبرك كده هوب على سريرك في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب والتوكل سبب أيضا لسعة الرزق بدليل الحديث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا خماصا بطنها فيهاش حاجة وتروح بطانا بطنها مليانة أيضا التوكل سبب للوقاية من الشيطان إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت فيقول الشيطان لرجل آخر لشيطان آخر كيف بك برجل هدي وكفي ووقي بل إن حفظ البيت بالتوكل قال صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله فيقول الشيطان لا مبيت ولا عشاء ابن قيم يجزم أن التوكل نصف الدين قال تعالى عليه توكلت وإليه أنيب هما نصفان التوكل سبب لحصول النصر قال الملك الجليل سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون طيب خلاصة الكلام في جنة التوكل كيف ندخل هذه الجنة جنة التوكل ازاي ندخل الجنة دي ازاي نعيش فيها ازاي نسعد بيها جنة التوكل كيف نتوكل على الله واحد معرفة القلب بالرب وصفاته معرفة الرب بالقدره والكفاية والقيومية وبداية الأمر منه وانتهاؤه إليه وصدور الأمر منه ورجوعه إليه ومعرفة مشيئة الله وقدره احنا قلنا قبل كده في مسألة القضاء والقدر ان اربع مراتب للقضاء والقدر العلم العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد العلم لابد أن تؤمن في القضاء والقدر عشان تتوكل أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون والكتابة أن الله كتب كل شيء العلم يثمر عندك لما تؤمن بعلم الله الكاشف الأزلي الأبدي يثمر عندك الرضا بالله الكتابة تثمر عندك التسليم أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة اتكتب كل شيء رفعت الاقلام وجفت الصحف فيثمر عندك ذلك التفويض والتسليم المشيئة أن تؤمن أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فتتوكل عليه يبقى التوكل ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر معرفة بالرب وصفاته قادر قادر كاف عبده سبحانه وتعالى الكافي لما تشوف قصة أصحاب الأخدود تلاقي الغلام عاش القصة كلها بثلاث أسماء الله الشافي الله الكافي الله ربي هم ثلاثة قال له الأولاني أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله سألت الله فشفاك اتنين الكافي لما خدوه يرموه في البحر يرموه فوق الجبل قال كفانيهم الله الكافي وكانت النهاية بسم الله رب الغلام الله ربي انت حياتك تحتاج منك انك انت تعيش معنى اسماء تسير حياتك من اسماء الله وصفاته الكافي الشافي المعطي الغني الكريم الرزاق البديع الطيب القدوس السلام المهيمن تعيش مع أسماء الله وصفاته القيوم الملك القاهر القدير الأول الآخر الظاهر الباطن الحكيم حين تؤمن بهذا وتعيش مع أسماء الله وصفاته تعيش تحيا تتوكل بحق بعلم بفهم اتنين هي كانت نمرة واحد ايه عشان تتوكل ان تعرف اسماء الله وصفاته اتنين رسوخ القلب في مقام التوحيد لا يستقيم توكل العبد حتى يصح توحيده بصراحة أنا عايز أقول وأرجو ألا تكون جرأة مني إن حقيقة التوكل توحيد القلب أن يعتقد القلب توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله أنه الذي ينزل المطر وينبت الزرع يحيي ويميت يعطي ويمنع يرفع ويضع يشفي ويمرض توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العباده ان انا بقى ساعتها ما احبش الا ربنا ولا خاف الا من ربنا ولا اطلب الا من ربنا ولا اخضع الا لربنا ولا ذل الا ربنا وتوحيد الاسماء والصفات ان نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله رسوله بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل رسوخ القلب في المقام ده بتوحيد الربوبية بأفعال الله وتوحيد الإلهية بأفعال العبادة وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات الأسماء والصفات لله رسوخ القلب في المقام ده يعرف يوحد يعرف يتوكل على ربنا أما لو ما رسخش في المقام ده ما يعرفش ما يعرفش يتوكل يتوكل ازاي وهو جاهل ما يعرفش ما حققش التوحيد عشان كده بقول ان الكلام اللي بقوله توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات الكلام ده مش علمي نظري بس لا ده واقع ومواقف في الحياه ثلاثه سكون القلب بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلع سكون القلب إلى الأسباب من قلبه ويلبسه السكون الى مسبب الاسباب عايزك تخلع من قلبك السكون للاسباب انت شايف دلوقتي ان قناة الناس جابت الشيخ فلان بتسمع منه وتستفيد كذا فكان سبب هدايتك فانت شايف التلفزيون وقناة الناس والشيخ فلان دي اسباب انت مش شفتش مسبب الاسباب ان ربنا خلق لك اللي اخترع الكهرباء يعني انت لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى دبر لك الامور من مئات السنين اللي اكتشف الكهرباء واللي اخترع التلفزيون واللي اخترع القنوات الفضائية واللي اخترع الكاميرات واللي اخترع الارسال واللي اخترع واللي اخترع واللي اخترع وخلالك فلان وعلمه عشان تسمع الكلمتين دول انت شايف اللقطة الاخيرة انت بتاكل بس من الطبخة ما شفتش اللي زرع واللي خلق واللي رزق عشان كده التوكل انك تخلع عن قلبك التعلق بالاسباب والركون للاسباب وتلبس قلبك التعلق بمسبب الأسباب عشان كده علامة خلع الأسباب ألا تبالي بإقبالها وإدبارها ولا يضطرب قلبك أبدا أصل الأسباب بتشوش زي ما قلت لك كده واحد بيقول لك ده التاكسي ده هو اللي بيوكلنا لو وقف يوم هنموت من الجوع يا عم اللي بيوكلك الله مش التاكسي ولا العربية ولا الشركة ولا الشغل دي أسباب اللي رزقت من التاكسي رزق التاني من الدكان ورزق التالت من المصنع ورزق الرابع ورزق الخامس ورزق العاشر كل واحد ربنا قدر له رزقه وكل دي اسباب مجرد اسباب اسباب ربنا خلقها بس لكن الحقيقه ان مفيش ارتباط ابدا بين الرزق والسعي والكلام ده قلته كثيرا وعيده تاني ان امنا السيدة هاجر عليها السلام سعت بين الصفا والمروة سبع مرات تجري من جبل الصفا جاري لجبل المروة وترجع من جبل المروة جاري لجبل الصفا بتدور عليه على مية في الاخر لقت المية فين على الصفا ما حصلش والله طب لقت المية على المروة كلا والله لا لقت المية على الصفا ولا لقتها على المروة امال لقت المية فين تحت رجلين الولد يعني لو فضلت قاعدة ما ساعدش كانت لقت المية تحت رجليها قال لك لا كان لازم تسعى بس مش سعيها اللي جاب الميه افهم بقى ربنا سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا السيدة مريم بنت صغيرة حملت وولدت ولا أم ولا أب ولا طبيبة ولا صحبة ولا صديقة ولا مستشفى ولا بنج ولا داية ولا ولا قابلة ولا حاجة خالص لوحدي معها الله وجدت شوف المرأة لما تخرج من, من الولادة بتبقى يعني في غاية الإعياء ومع ذلك ربنا قال لها هزي إليك بجذع النخلة النخلة وهذه البنت الضعيفة تهز تهز ايه؟ ده السبب هزت ونزل الرطب هو ده السيدة هاجر جريت ولقت الميه الهز ملوش علاقه بالرطب ولا السعي بين الصفا والمروه له علاقه بالميه ولا مروحك الشغل له علاقه بالرزق برضه بالفلوس الفلوس دي ربنا كتب لك هيجي لك او ما يجيلكش لكن خروجك ومروحك ده ده لان ربنا امرك فقال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما قالش فامشوا في مناكبها وكلوا من سعيكم بقى وكدكم وشغلكم وجهدكم وبذلكم وثمرة عملكم لا لا من رزقه امشي واللي هيجي لك رزقه مش نتيجة سعيك ولذلك بنلاقي ناس بيشتغل ساعتين في اليوم ويكسب اكتر من اللي بيشتغل 20 ساعة في اليوم قل لي لا معلش اصل ده معاه شهادات مش شرط مش شرط مش شرط اصل لا اصل ده دماغه برضه مش شرط ياما اذكياء العالم مش لاقيين ياكلوا م- مش ده الموضوع دي ارزاق واقدار اللي كتبها ربنا والاسباب ده موضوع تاني مختلف بعد كده في التوكل حسن الظن بالله احنا قلنا هيخلع من قلبه الاسباب اللي بتشوش سكون القلب الى الله وبعدين حسن الظن بالله فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه خمسة استسلام القلب لله وقطع المنازعات احنا قلنا في قلب وفي نفس القلب يطمئن بذكر الله والنفس تأمر بالسوء والفحشاء يا تستولي القلب على النفس يا تستولي النفس على القلب إذا استولت النفس على القلب حصلت المنازعات وإذا استولى القلب على النفس اطمأن اطمأنت النفس عشان كده ربنا قال يا أيتها النفس المطمئنة اللي استولى عليها القلب بقى فبقت مطمئنة يعني احنا قلنا القلب يطمئن بذكر الله فلما يستولي على النفس النفس تطمئن بذكر الله لما تطمئن النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ستة التفويض والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته ومعنى التفويض أن تلقي أمورك كلها إلى الله وأن تنزلها بالله طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا التفويض فوض أمرك إلى الله كل أمورك ارمي حمولك عليه وهمومك وما تنشغلش بحاجة خالص فوضت أمري إليك لما تفوض أمرك إلى الله وتستسلم له وتنزلها به طلبا واختيارا أنا مش هختار اختار لي تقول كده اللهم خير لي واختر لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي ودبر لي فإني لا أحسن التدبير لما توصل للدرجة دي درجة التفويض يبقى أنت كده عرفت تتوكل على الله ساعتها مش هتختار وإنما هترضى وتستسلم وتسلم فإذا رضيت واستسلمت وسلمت وتوكلت واحتسبت فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته